أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا اهلا بك آه، نشارك معكم في هذه الحلقة هذه الرسالة التي وردتنا من الأردن أيضا آه، حضر القمص زكريا بطرس والأخ آه، في الرب محمد سعيد حف- حفظكم الله ورعاكم تحية المسيح تحل عليكم وتحفظكم من كل سوء ويد المسيح تضللكم على نشر كلمة الحق إنني من عائلة مسيحية متابعة لبرنامجكم الذي يشد كل إنسان مهتم بالخلاص إنه لأول مرة نشعر بتوضيح الآيات القرآنية ومقارنتها ومراجعها حيث كان في السابق تعتيم لا مجال للمناقشة أو المساءلة ولكن ما يمنع أن الإنسان يستمير ويعرف ماهية الديانات جميعها ويقارنها مع بعضها البعض ومن ثم يختار طريق الله والخلاص خلاص النفس من الهلاك والضلال لأنه يعرف ويميز وأصبح عاقلا ليس جاهلا أتمنى أن الله يطيل في عمر- عمركما لتز- لتزودونا بمعلومات أكثر وأتمنى أن ترسلوا لنا وطلب هذا الأخ كتب مقدسة وأتأمل أن أكون وصلتك ال- ما أرسلنا إليك آه، من- يا أخ هشام نعود مرة أخرى إلى كتاب أحمد ديدات- سيدات اللي هو كتاب عتاد الجهاد ونتكلم عن خرافات غير معقولة جاء آه، آه، آه، ذكرت في كتابه عن أنها أتت في الكتاب المقدس ومنها موضوع آه، أكل البراز وشرب البول موضوع قبيح ف- فما رأيك؟
ما هو بينتقي بعض الحاجات علشان خاطر ينتقد الكتاب المقدس انه بيتكلم عن هذه الامور القبيحه نعم لكن هو نسي ان الكلام ده كلام قائد جيش الاعداء بتاع بني اسرائيل كان اسمه ربشاقي مهم.
المترجم جاب لنفس النص بتاع الكلام قائد مملكة أشور كان بيهدد شعب الله وبيقول لهم ان انا هخلي الجالسين على السور ياكلون عذرتهم ويشربوا بولهم حتى شوف الالفاظ اللي تقاها الكتاب المقدس عذرتهم لكن الراجل عايز يحطها في قالب قبيح مهم.
فقالها باللفظ اللي مش نظيف يعني طيب دلوقتي ده كلام جيش الاعداء قائد جيش الاعداء مهم.
لكن هو ما علقش على الموضوع حطها كده وبس مهم.
ليه عشان يوهم السذج من المسلمين ان الكتاب المقدس بيؤمر باكل البراز وشرب البول حاجه غريبه قوي تدليس وكذب وافتراء حاجه عشان يعرفوا الداعيه الكبير بتاعهم قد ايه من الافتراء والتدليس بيمارسوا مهم.
لكن انا بعتقد يا عزيزي الفاضل ان هذا الكلام اللي قاله بيغطي مصيبه وفضيحه في الاسلام عشان خاطر ما حدش ينتقدها وما هي هذه المصيبة أو الفضيحة؟
فضيحه موجوده في صحيح البخاري أها
رقم 5686 ع- يتقول عن انس ابن مالك ان اناسا اجتووا مرضوا يعني مرضوا فامرهم النبي ان يلحقوا براعيه اي بالابل فشربوا من البانها وابوالها قال لهم روحوا اشربوا من الالبان والابوال مهم.
فلحقوا بها وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل هيبقى علاج يعني فبلغ النبي في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم مهم.
يعني إيه ثمر أعينهم؟ حرقها بمسامير محماة ثمر أعينهم نعم ثمرة آه. حتى كان الرجال يعضون الأرض من شدة الألم طيب إيه حكاية بول البعير بقى هو احنا عندنا بول بعير بيتشرب ده راجل بيهزأ بيهزأ الشعب وبيتحداهم وبيهددهم يوم عشان خاطر تغطية فضيحة شرب بول البعير يتهم الكتاب المقدس انه بيقول نفس الكلام شيء غريب وعجيب صح مهم.
شيء غريب نعم انا بقول الكلام ده عشان خاطر قارئي احمد ديدات يقدروا يعرفوا الى اي مدى من التدليس دلس هذا الرجل داعية مشهور ومعروف وإنسان موقر يتكلم بأشياء قبيحة سخيفة لا يقبلها العقل و- واخد الفكر البشري الناس واللي تابعيه من المسلمين آه، بيسقفوا له هم مش عارفين شر البلية ما يضحك في مم.
صفحة 15 من كتاب عتاد الجهاد أيضا طيب.
آه، هناك آيات من سفح حزقيال ذكرت ويضعها أحمد ديدات تحت عنوان أكل الكعك المخبوز على البراز
تعال نقرا ل- للمشاهدين نص هذا الكلام في حزقيال اصحاح أربعة وعدد 12 و13 نعم
بيقول له انه كان صايم فبيقول له تاكل ايه وتشرب ايه وده هلا.
كله كان بهدف لديك النص نفسه اه نعم.
وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام أعينهم وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم التي أطردهم إليها وده تشبيه آه، ديدات ذكر عنوان الآيات مهم.
وكعادته لم يعلق ليه؟ ليوهم ان الكتاب المقدس بيأكل يأمر بأكل البراز وده الكتاب المقدس ما قالش كده أبدا وهل لك أن تفسر ما قرأت اه بالظبط نعم.
اللي أنا عايز أقوله إن آه، حزقيال آه، كان نبي نعم.
والله كان بيخاطب الأنبياء عشان يقولوا للناس بتشبيه يعملوه آه، كشيء ملموس وخبرة يعني نعم.
فقد إيه النفس بتبقى متقززة أن تأكل الخبز مخبوزا على خرق الإنسان مهم.
رغم ان الانسان متعود ياكل الخبز مخبوزا بخرق البهايم في الفلاحين اسمه الجله ولا مؤاخذه جله مهم.
فبيخبزوا بيها العيش مهم.
فهل آه، الانسان بياكل خرق البهايم؟
لا طبعا لا طب طب اشمعنى؟
مهم.
واخد راحتك طب عايز اقول لك حاجه تانية ما كانش احمد ديدات نباتات متسمده بخب بخرق البهايم وخرق الانسان كمان مش بياخدوا الفضلات بتاعه الانسان علشان خاطر يعملوها سماد وكيماوي مهم.
وبياخدها النبات يبقى هو هو بياكل النبات ده بياكل خرق الانسان طب ليه بس تلوين المواضيع مهم.
تلوين مقزز نعم ليه؟ الفكرة إيه؟ إنه عايز يعمل هيرو ويطلع إن الكتاب المقدس بيتكلم على أمور مهم.
قبيحة وهو ما هوش دريان باللي بيقوله هو مجرد إن هو عايز يتهم الكتاب المقدس
آه، موضوع آخر ذكر أيضا في نفس الكتاب أن شمشون مارس الزنا مع إحدى المغارب مدينة غزة على صفحات الكتاب المقدس فما تعليقك على هذا؟
شوف أقول لك الكتاب المقدس لم يذكر ما فعله شمشون على إنه فضيلة وإنه شيء يقتدى به ويحتذى به نعم لم يذكره بهذا النص لكن هو بيبين خطية شمشون نعم والأنبياء عندنا ليسوا معصومين من الخطية السلوكية على الإطلاق والقرآن يذكر أيضا كثير من آه، ال- خطايا الأنبياء نعم.
وحكيناها نعم.
أكثر من مرة في حلقات سابقة إبراهيم يقول له اغفر- ربنا اغفر لنا وموسى يقول له آه، إني ظلمت نفسي فاغفر لي ومحمد نفسه يقول له ألم نشرح لك ألم يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرك الذي أنقض ظهرك ولا يغفر لك الرب من- الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا شمشون صنع شرا وعوقب عليه وذكر في الكتاب المقدس لإظهار شر وخطية شمشون شمشون نعم.
خد بالك وليس للتشجيع على هذا التشجيع نعم.
عليها نعم.
بالظبط كده تمام نعم.
وفي نفس الوقت ليه ده بيذكر قصه شمشون وانه زنى مع بتاع عشان خاطر يغطي على فضيحه في حياه محمد وما هي هذه الفضيحة؟
فضيحة يحكيها أنا عشان خاطر ما أحكيهاش أنا كده من لساني يقولوا ده أنا اتعدى على النبي مهم.
لا أنا أحكي الكتب الموجودة في تفسير ابن كثير وده موجود على الإنترنت موقع الإسلام دوت كوم في تفسير الآية من سورة التحريم اللي بتقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم أنت تتكلم عما فعله محمد على فراش حفصة ايوه لما نعم.
جاي اقوله نعم عايز اقوله دلوقتي نعم.
برافو آه انت بتقرا افكاري تفضل آه وما ذكرها ايضا في الانترنت الواحدي نعم في اسباب نزول هذه الايه اقرا لك بالظبط بقى ما قاله البيهقي مهم.
البيهقي برضه موجود سنن البيهقي كتاب الخلع والطلاق يقول ايه كتاب الخلع خلع يعني اللي هو نعم.
زي طلاق المراه لما نعم.
تطلق جوزها يعني.
نعم.
بتخلعه كانه جوز يعني مهم.
ولا مؤاخذة فقال عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أبوها ذات يوم مرات محمد وكان يومها يومها يعني اليوم اللي هيقضيه وياها محمد يعني مهم.
فلما جاء النبي فلم يرها في المنزل
نعم
فأرسل إلى أمته ماريا القبطية فأصاب منها في بيت حفصة مهم.
فجاءت حفصة وهو على تلك الحالة يا نسوة على تلك الحالة متلبس مهم.
فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي قال فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحد الكلام ده أنا بقراه من البيهقي مهم.
مش أنا بدعيه مهم.
راحتك فقال هي حرام علي بس ما تقوليش لحد فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله عز وجل في كتابه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يعني بتحرم ليه ماريا ولازم ما تسمعش كلام زوجاتك فأمر بأن يكفر عن يمينه عن اليمين مش عن الفعل مهم.
ويرجع ويرجع جاريته فأنت تكاد تقول نبي الله يقترف الخطية مع والزنا مع امرأة غير زوجته وبعد هذا الفعل تنزل آية تقول له وتتكلم عن ذنبه
هو ده اللي احنا بنسال فيه احبائنا المسلمين بصراحه والفقهاء والعلماء ان هم يقولوا لنا معنى الكلام ده ايه انا مش عايز اخرج عن منطوق الكلمات نعم علشان خاطر ما يقولولناش ان احنا بنهين محمد احنا مجرد بنقرا الكتب بتاعتكم لا اكثر ولا اقل وبنرد على افتراءاتكم
آه.
ها موجود.
نرجع إلى ديدات في صفحة 16 يقول راعوث تضاعج بوعز لينكحها ليلا مع المعذرة المستمعين بتوصية من حماتها فما رأيك في هذا الكلام السخيف
آه مسكين الديداد ده عايز عارف آه، بيلقط حاجات ويفسرها على دماغه ويلوي عنق الايات وي- والناس تتكلم فيها وتصدقها أيضا تصدقها وتنشر يقول لك "أوه، شوف ازاي تعال بص الكلام بقى علشان خاطر يبقى معروف الك... الكلام اللي في الكتاب المقدس غير كده تماما كلام في الكتاب المقدس ان آم، راعوث زوجة ابن بن, آه، بن ابن آه، آه، نعمة أم حماتها يعني نعم جوز راعوث مات نعم
فقالت لها يا بنتي روحي دوري على حالك قالت لها لا ابدا انا مرتبطه بيكي وكانت ما هياش يهوديه انا مرتبطه بيكي وبالهك انا مش هسيبك لا طبعا انا ما عنديش عيال كان في قانون في ال- في موسى في التوراه ان اقرب الاقرباء منهم يقدر ان هو يتجوزها نعم.
واخد بالك؟ فكان اقرب الاقرباء بوعز فارسلتها الى بوعز مش عشان خاطر الكلمه القبيحه آه، اللي حضرتك تاسفت انك نطقتها وانا مش هقدر انطقها خدت بالك لكن الكتاب المقدس يقول ايه وهو ارسلتها اليه وهو يخبرك بما تعملين مش يعني علشان خاطر أعطيتها عنده عشان تشتغل عنده تساله هتعمل ايه آه.
هو هو يساعدها يساعدها نعم وهو يخبرك بما تعملين مهم.
لكن مش علشان خاطر الكلمه القبيحه اللي قالها يضاجعها ومش عارف يعملها ايه نعم هل يكون بذات ذلك ليغطي على مخازي زواج المتعة وهذا موضوع آخر نعم
أمر به محمد أتباعه محمد أمر بزواج المتعة آه يقول لهم إيه هل لك نص إثبات على هذا الكلام؟
آه بالتأكيد في طب.
سورة النساء في القرآن مهم.
آية 24 فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن تستمتعوا بالنساء وتدوا لهم إيه الأذن هل أحباء المسلمين فاهمين معنى الكلام ده إيه؟ إيه الفرق بينه وبين دار البغاء؟ إيه الفرق؟ بيروح يستمتع ويدفع الفلوس مش معقول تقول لي لا لا لا ده كتير قوي الكلام ده مش مظبوط طب تعالى بينا صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 71 يقول إيه عن عمران ابن الحصين أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يعني استمتعوا بالنساء هم ورسول الله استمتع بالنساء ده غير الزوجات ده موضوع تاني ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهي عنها الرسول حتى مات الله أكبر متعة وجاء أيضا الحديث التالي في صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 84 عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع النبي وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخفي يا رسول الله قال الخصي يعني اللي هم بيعملوا عملية يعني كانوا بيربطهم للخروف الاعضاء بتاعته عشان تدبل وتموت فبيقولوا له الا نخصي نختصي يا رسول الله ما عندناش نسوان آه، فنهانا عن ذلك شوف بقى الكلمه الجايه ورخص لنا ان الكلمه القبيحه نون نون كاف ح ان كذا المراه وندفع اجره المتعه حتى ولو كانت في السوق ما معكش فلوس تقدر تقلع طيبك وتديهولها ذكره قبيح وجاء نعم.
في الاحاديث النبويه الشريفه هذا القبيح اسف جدا نعم.
وجاء في صحيح مسلم جزء 4 صفحه 130 عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فقلنا الا نستخفي فنهانا عن ذلك ورخص لنا بقت رخصه بقت رخصه
أن رخص لنا أن نون نون كاف ح المرأة بالثوب من إلى أجل يعني الوقت مش زواج لا عشر دقايق نص ساعة ساعة إيه، زي بيوت البغاء فترة محددة وماذا عن نساء المجاهدين؟
بتغطية هو بيقول لك إن حماتها راحت تقول لها اعملي كده و- وهو بيغطي على بلاوي بلاوي فضيحة فضيحة صدقني فضيحة بخصوص نساء المجاهدين وما هي الفضيحة؟
انا اقراها برضو من ايه من الكتب الاسلاميه علشان خاطر ما يقولوش ان انا بجرح في الاسلام وبرغم كده برضو بيقولوا بيجرح آه معلش الله يسامحهم آه ابن كثير في البدايه والنهايه جزء أربعة وصفحه 219 وايضا جت في ابن قتيبه كان واحد امبارح بعت لنا جواب بيقول ما بيجيش ليه قلت ابن كثير في البداية والنهاية وابن قتيبه في- في في عيون الجزء.
الاخبار الجزء الرابع صفحة 219 ايوه ده ابن كثير وابن قتيبة في عيون الأخبار مجلد واحد واحد صفحة 218 نعم.
بيقول ايه بقى؟ ان الرسول في طريق عودة الجيش من غزو خيبر امر مناديه فنادى لا تطرقوا ابواب بيوتكم على نسائكم سيبوهم ليه؟ يقول لك فتعجل رجلان وراحوا خبطوا وفتحوا الباب على بيوتهم ممكن تكمل النص؟
اه آه.
فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا طب يعني الرسول كان بيقول لهم ما تتعجلوش ليه ممكن حد يفسر لنا الكلام ده هذا ما دعا بذات أن يفتري على الكتاب المقدس بهذه القصص ليغذ ليغطي تلك المخازي
مم. شيء محزن فعلا الحقيقة- الحقيقة.
آه، وماذا عن ما ذكر أيضا عن أن داود نبي داود يضاجع فتاة صغيرة في فراشه
يضاجع ما, ما نقلش النص مش أمين في الكلام ده النص موجود في الملوك الأول إصحاح واحد صفحة واحد إلى ثلاثة يقول الكتاب كده ولكن الملك لم يعرفها وكلمة يعرفها عندنا الكلمة الم- المضيفة لكلمة نون كاف ألف حاء فشوف الألفاظ الفرق مم.
بين الألفاظ فإذا آه، بذات بيتبع طريقة لا تقربوا الصلاة ويسيب وأنتم سكارى سكارى الملك لم يعرفها لكن بكل تأكيد بذات بيذكر هذا عشان آه، يغطي على فضائح تندى لها الجبين وما هي هذه الفضائح
مثلا فضيحة عائشة في صحيح البخاري فضيحة عائشة عائشة نعم.
آه آسف إن أنا بقولها بالبلدي يعني.
نعم.
عائشة صحيح البخاري حديث 5188 يقول حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل عليها وبنت تسع سنين ولم تكن بالغة لأن آه، بيقول كده في آه، فتح الباري بشرح صحيح البخاري انه دخل عليها دون البلوغ ولو كانت لا يوطأ مثلها
ولكن في ذاك العصر وفي المناطق الحارة البنات يبلغن آه، في سن مبكر مم.
وهذا ما يقوله معظم الناس ماشي بس عارف انا قلت لك انه في يعني فتح هي كانت بالغة فتح الباري تسع سنوات فتح الباري بشرح صحيح البخاري 39 باب كذا كذا الرجل ولد الصغار قد وردت حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ ولو كان لا يوطأ مثلها ومن يقول هذا الكلام؟
ده فتح الباري في صحيح البخاري مهم.
طب عموما ده كلام غريب الشأن في الواقع ولما وكان عمره آه، 54 سنة
الزواج يعني كتابة العقد كان عنده 51 سنة وهي ستة مهم.
لما بقت تسعة هو كان عنده 54 سنة
آه، لكن في ذلك الوقت كان معروف انه او او هذا ما ما يقال متداول انه في ذلك الوقت كانت الزواج من بنات صغار كانت عاده للناس في في تلك الأي- ذلك الوقت.
اه هما بيقولوا كده بالتأكيد لكن أنا عايز أقول حاجة للجماعة المسلمين عشان يفهموا هل النبي جه عشان يعمل زي الناس ولا جه علشان خاطر يصلح أخطاء الناس كما يصلح الناس ويصلح الناس نعم طيب ازاي بقى بيعمل زيهم وياخد بنات زيهم لو افترضنا ان هذا صح يعني علامه سؤال كبيره تحتاج الى اجابه من المستمع والمشاهدين بالتاكيد نعم.
احنا بننتظر هذه الاجابات وكانوا بيقولوا انها دي من خصائص الرسول نفسه شخصيا خصائص الرسول رسوله يعمل كده المفروض الرسول يبقى مثل وقدوه حسنه ما هو الحل؟ اين الحل؟
الحال واتينا الى المفيد نعم لان كل هذه الخزعبلات وكل هذه التفاهات كلام لتغطيه مآسي ومخازي يخجل اي مسلم ان يواجهها بصراحه ضياع ضيع مشكله الضياع مشكلة الضياع برافو عليك ولهذا نأتي إلى حل مشكلة الضياع الكتاب المقدس يقول لنا في رسالة رمية إصحاح 14 وعدد 8 حل مشكلة الضياع الضياع إن الإنسان بيعيش من غير هدف يبقى ضايع من غير هدف يبقى ضايع نعم.
أهو عايش إيه الهدف؟ ياكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ طب وايه النتيجه؟ وايه الغايه؟ مفيش فالانسان ضايع عايش في ضياع نعم بيضيع عمره ضايع لكن عندما يصير المسيح هدف الحياه يشعر الانسان ان اصبح لحياته معنى نعم واصبح لحياته مذاق نعم
المسيح بيحدد الهدف انا بعيش للمسيح لاعظم رساله في الوجود مسيح الحب مسيح السلام مسيح العطاء مسيح البذل مسيح الخدمه فانا بخش في خطه الهيه معده قبل الازل وتدوم ايضا الى الابد لان مشيئه الله ان الكل يخلصون إلى الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون نعم. امين إذا الموضوع زي ما بيقول الكتاب عشان يحدد الإنسان هدفه وهو المسيح إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن
امين أصبح للحياة هدف مهم.
إن عشنا للرب نعيش أن نحيا لله نحيا لله لهدف المسيح هدف الخير هدف السلام هدف الحب وان متنا ما احناش في ضياع لا هيجينا ثعبان اقرع ولا هيجينا ناكر ونكير ان متنا فللرب نموت لهدف سماوي وهو المسيح اذا المسيح لما يشمل الحياه كلها لما يغمر حياه الانسان كلها يخلي لحياته هدف نعم وطالما صار المسيح هدف الانسان صارت مبادئ المسيح كلها في حياه الانسان يعيش سؤالي إلى المشاهد العزيز هل يا عزيزي الفاضل تريد أن يكون لحياتك هدف تريد أن يكون لحياتك معنى تريد أن يكون لحياتك طعم ومذاق لا سلام قال الرب للأشرار الإنسان بيضيع حياته كلها لكن لما يجي للمسيح بيجد حياته مرة من مرات الكتاب المقدس يذكر أن المسيح قال مثلا عن الابن الضال كان راجل له ولدين الواد الكبير عايش كويس الواد الصغير أراد أن يخرج عن طاعة أبيه فذهب إلى كورة بعيدة وخد ميراثه من أبوه بالعافية هو- وبذر أمواله هو لما كان والده حي لما كان والده حي اخذ الورثه بتاعته
بكل وقاحة يعني. وذهب إلى كورة بعيدة وضيع أمواله بعيش المسرف وابتدأ يحتاج أخيرا لقى نفسه في ضياع عايش ليه؟ راعي خنازير خنازير كانت نجسة راعي خنازير لا ح... لا طعم لحياته ولا هدف مهم.
ولهذا قال أعود وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدع لك ابنا اجعلني كأحد جرائك رجع استقبله أبوه بالحب والأحضان هو اراد ان يرجع كاجير كأجير مم.
ولكن رجعه أبوه كابن عاد كابن.
له البنوية كابن نعم كابن ليك نعم النهارده صوت ربنا ليك يا عزيزي النهارده صوت ربنا ليك ليس بصدفه انت جيت سمعت الحلقه اليوم لكن الله دعاك عشان تسمع ربما تكون كهذا الابن الضال وتريد ان تعود الله مستعد ان يقبلك بس انت قول له اعترف لك يا رب اقر امامك بخطئي وانني كنت ميتا وها انا اتي اليك لتحييني آتي إليك يا رب لست مستحقا أن أدعى لك ابنا لكن اجعلني كأحد وجرائك هتلاقيه يقول لك لا أنت ابني من اليوم الله معك ويعينك ويقويك أمين امين شكرا لا يسعنا الا ان نقول اعزائي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا طاهرا جدد في داخلي ونختم في هذه الآيات التي تتكلم عن الدرهم المفقود أو أية امرأة لها عشرة دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب الله يبحث عنك وعنك ارفع قلبك مع الله واطلب معرفة الحق شكرا أعزائي المشاهدين ولنا لقاء آخر في حلقة قادمة وشكرا جزيلا أمين شكرا ربي يباركك ويزيدك من النعمة ويستخدمك لمجده شكرا لخلاص كل